تلقيت في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ومسك الختام النهارده مميز جدا ومليء يعني بشخصيات عظيمه وجميله ربنا رزقها بمسك الختام وعشان لا ييأس الناس عايز نذكر بقول المولى عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يبقى ومنهم من ينتظر حبيت النهارده بالذات لان بعض الناس كانوا بيقولوا بيقولوا يعني هو- يعني هنقعد نذكر على طول مثلا آه، مسك الختام من سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين وتابع التابعين واحنا ما فيش حد فينا خالص مسك الختام والله في كتير جدا وانا بنفسي شفت حالات كتيره جدا ربنا رزقها بمسك الختام بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده تعالوا نسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ف- آه، شوف ال- المعنى الجميل لا يدرى أوله خير أم آخره فعشان كده عايزين نعرف النهاردة ونعيش ونتعايش بقلوبنا مع نماذج جميله ربنا رزقها بمسك الختام اخويا وحبيبي برضه عشان ما تيأس وتقول معقوله انا في زمن الغربه الثاني ممكن ربنا يرزقني بخز- بمسك الختام اخويا وحبيبي انا عايز بس اقول لك حديث واحد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان يفتح نفسك ويفتح الامل في في قلبك ان ممكن تكون بفضل الله سبحانه وتعالى واخد اجر لا يخطر على قلب بشر حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم زمان صبر اللي هو اللي احنا عايشين فيه ده بيقول الصحابه ان من ورائكم بعدكم يعني زمان صبر للمتمسك فيه اجر خمسين شهيدا منكم خد بالك الصحابه طبعا استغربوا قالوا منا او منهم يا رسول الله لاجر 50 شهيد من من من يعني من الرجال اللي عايشين في ايامهم ولا من زماننا احنا كصحابه قال بل منكم في روايه ابي داود قال صلى الله عليه وسلم فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوان النهارده تلاقي اللي بيقول لك لو فاتك بقى الفيلم بتاع النهارده يفوتك نص عمرك والماتش بقى بتاع بكره بقى هيفوتك تلتين عمرك واللي مش عارف ايه هيفوتك عم... هتلاقي عمرك كله توزع ما بين ماتش ومسرحيه وفيلم وخدت بالك وفسحه انما هناك بقى تخرج بقى تفتح باب بيتك تلاقي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وتلاقي اللي بيقول لك لا تنسى اخي صيام الاثنين آه، واللي يقول لك ما تنساش قيام الليل واللي يقابلك ويقول لك ما- ما تنساش آه، آه، يعني لا يفطر لسانك عن ذكر الله واللي ت... تلاقي ناس مجتمع مجتمع عظيم ده احنا لو كان واحد بس من الصحابه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي حد ظهر في زماننا ده يبقى من سعاده اهل الارض ان يظهر واحد فينا بالمنظر ده فما ظنك بان ناس بالخلق ده والعقيدة دي وال- والم- والمعاملات والسلوكيات دي كلها يجتمعوا كلهم في مكان واحد وفي زمن واحد دي في حد ذاتها معجزة معجزة ان جيل عظيم زي ده يجتمع في, في مكان واحد وفي زمن واحد خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين فأنت ليك أجر خمسين صحابي لو تمسكت بدينك لكن خد بالك حبيبي كما قال الحافظ ابن حجر وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية فلقد اطلع الله عز وجل على قلوب عباده فلم يجد أطهر من قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الأنبياء ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يحملون هم هذا الدين فممكن يبقى ليك أجر خمسين صحابي في الصيام ليه أنت بتخرج تلاقي الكاسيات العاريات والفتن و- وتغض بصرك تقول معاذ الله الصحابي كان يخرج لا يجد الفتن دي ما فيش عندهم ما تسمعش عن صحابية متبرجة ما تسمعش عن صحابي ما بيصليش مستحيل ومن رابع المستحيل تلاقي صحابي قاعد على قهوه مستحيل تلاقي الصحابي مثلا بي بي بي بي بيعمل اي حاجه غلط مش معنى كده انهم معصومين لا مش معصومين المعصوم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن الصحابي لما كان يخطئ يا جماعه كان يحس كان جبل جبل فوق دماغه ولذلك كان يتوب في ساعتها على طول لا يمكن يؤخر التوبه ابدا ده مستحيل ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسي والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأثار به هكذا وهكذا خدت بالك عشان كده حبيبي في الله تعال نعيش الليلة دي مع مسك الختام ونماذج ونماذج من عصرنا دوت وأول نموذج عظيم أقدمه لشباب الأمة الشيخ كشك الله يرحمه هذا الرجل اللي كان بيتمنى وبيقول الكلام ده في الخطب بتاعته كان يتمنى ويشتهي أن يموت ساجدا بين يدي الله الله وتمر الأيام أخويا وحبيبي بعد جهات سنوات طويلة مع الدعوة و و وقدم فيها الخير الكثير والكثير يجي في يوم جمعة وانتوا عارفين اللي يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ينجو من عذاب القبر بنص الحديث الذي ورد عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم الشيخ كشك قال لابنه هصلي ركعتين يا ابني قبل ما نخرج لصلاة الجمعة وهو بيصلي فسجد فأطال السجود فابنه بينادي عليه يا أبي هنتأخر على الصلاة بينادي عليه مرة اتنين تلاتة أربعة ما ردش عليه بيحرك والده الشيخ كشك رحمه الله رحمة واسعة بيحرك والده لقى نفسه لقى ماي لقى قد فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا ومات الشيخ كشك ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى إيه رأيك؟ مش مسك الختام؟ تيجي نشوف مسك ختام تاني؟ تعال نشوف بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة اللي كان ليه صولات وجولات في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكم بكت عين متجبر لم تكن تسير بوعظ أحد فسالت بوعظ الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام عزم على الرحيل إلى بيت الله الحرام في العشر الأواخر من رمضان لكي يعتكف لكي يعتكف يعتمر ويعتكف وهو على الباخرة وقبل ما تخش الباخرة مدينة جدة يعني كان هو كان صايم وكان ال- بعد ما افطر قال لهم الحمد لله الليله ديت اول ليله وتريه وابتدى بقى يظبط نفسه والكلام ده كله قال لهم بس انام شويه واقوم عشان اذكر ربنا واقرا قران و و ونخش على العمره الى غير ذلك يقدر ربنا سبحانه وتعالى انه نام عشان يستريح بعد المغرب شويه جم يصحوه لقوه ميت جزاهم الله خيرا السلطات والامن في السعوديه لما عرفوا بامر الشيخ ابراهيم عزت أذنوا طبعا لدخول هذا هذه الجثة وكان محرما فأخذوه ووضعوه في يعني خشبة ال- ثم دخلوا به بيت الله الحرام وصلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام في مكة وبعد ما صلوا عليه أذنت السلطات السعودية بدفن الشيخ إبراهيم عزت في مكة المكرمة فدفن في هذه البقعة الشريفة المباركة رحمه الله رحمة واسعة ايه رايك في مسك الختام دوت عايزك ترفع دايما الشعار وما تنساش الناس ديت ما ربنا ما رزقهاش بمسك الختام يا شباب من فراغ الناس ديت قدمت كتير وكتير سنوات طويله في الجهد وطلب العلم والدعوه الى الله واخلاص النيه لله وجاي قاطع ال- الطريق كله وس- والمسافات دي كلها من اجل ان يعتمر وان يعتكف في بيت الله الحرام فربنا يرزقه بمسك الختام في هذا المكان الطيب المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مسك ختام تاني الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة هذا الرجل القعيد العاجز الذي رفع الله عنه مؤونة الجهاد هو معلوش جهاد ورغم ذلك كان مجاهدا بل كان سيد المجاهدين بل كان يقود الأمة كلها للجهاد الشيخ أحمد ياسين اللي كان دايما يكرر مقولته المعروفة مقولة المشهورة أملي أن يرضى الله عني كل ما يكلموا لهم أملي أن يرضى الله عني في الليلة التي قتل فيها الشيخ أحمد ياسين ابنه شاف طائرة استطلاع إسرائيلية فقال لوالده قال له يا والدي أنا شايف طائرة استطلاع إسرائيلية فلم يلتفت وقال والله يا بني ما زلت حتى الآن أبحث عن الشهادة فأملي أن تكون هي الشهادة راح صلى الفجر في الوقت اللي شباب كتير جدا من شباب الأمة عمرهم ما فكروا يصحوا يصلوا الفجر قام صلى الفجر وهو شيخ قعيد لو صلى في بيته فهو معذور ورغم ذلك اتوضى وأخذوه لصلاة الفجر صلى الفجر يا شباب وجلس يذكر الله في مصلاه حتى أشرقت الشمس وصلى ركعتين لتكتب له حجة وعمرة تامة تامة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ما صلى الفجر وهو راجع انضربت عليه ثلاث صواريخ غادرة من اليهود فقتلوا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ومن أقدار من حسن أقدار الله مولى عز وجل هذا الشيخ الكبير أنه قتل في نفس الوقت الذي قتل فيه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي صلاة الفجر وعلي بن أبي طالب قتل وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر وعثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن في صلاة في بعد صلاة الفجر في وقت عجيب جدا أن يموت فيه أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة أظن ده مسك الختام تعال نشوف صورة تانية لمسك الختام يحكي الشيخ القحطاني رحمه الله رحمة واسعة ان يحكي الشيخ القحطاني حفظه الله ان ان في يوم من الايام كان في رجل هذا رجل سبحان الله يعني يعني مات ليله الجمعه ليله الجمعه التي يموت فيها ينجو من عذاب القبر فهذا الرجل كان رجل خير جدا جدا بشكل لا تتخيله وكان كان يعمل مؤذنا كان يعمل مؤذنا وكان يعمل هذا بغي بلا اجر ولا اي شيء وكان يفعل هذا يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى المهم في يوم من الايام وكان عنده مزرعه كان يعني اذا دخل اي حد فقير او محتاج لا يمنع احدا من اكل من هذه المزرعه كان عاملها لله في يوم من الايام وافته المنيه وخلاص جالس على فراش الموت والناس يذكرونه بلا اله الا الله فيقول استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله وفجاه ابتسم ونظر الى السماء وقال اهلا بحبيبي اهلا بحبيبي ومات عند تلك الكلمه كانه بيسلم على ملك كانه بيسلم على ملك رحمه الله رحمه واسعه ويذكر ايضا الشيخ القحطاني حفظه الله رجل هذا الرجل كان رجلا خيرا وكان حياته كلها طاعة لله سبحانه وتعالى وفي يوم من الأيام مات هذا الرجل وأخذوه ليصلوا عليه في مسجد كان الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة كان بيدي درس فيه فصلى عليه الشيخ ابن باز وصلى عليه عدد كبير من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من العلماء وطلبة العلم إلى غيرهم وذهبوا به إلى المقبرة ليدفنوه كان الكلام ده كان بالليل كان ليلاً فطلب احد المشايخ قال له بس يعني هاتوا لنا مصباح عشان ننور القبر عشان نقدر ندفنه فتاخر المصباح فانزله الى قبر قال لهم طب يعني قربوا حتى اي حاجه اشوف بها ونزل للقبر وبمجرد ما انزل هذا الرجل الى القبر حتى شع نور عجيب خرج نور عجيب من قبر هذا الرجل وشموا رائحه المسك من هذا الرجل في قبره اليس هذا مسك الختام مسك الختام تعالوا نشوف كم قصة برضو تانيين كده جمال أو قوي يعني مؤثرين جدا كان في شاب يا شباب عاش حياته كلها على الخمر وشرب الخمر عاش حياته كلها بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وأنا دايما بقول يا جماعة ارفعوا شعار البسمة والرحمة في الدعوة الدعوة الرحيمة ما فيش أجمل منها عمر ما كانت الدعوة الرحيمة تخسر أبدا أجمل شيء في الدنيا إن أنت تبقى دعوتك دعوة رحيمة بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام قابلوا بعض الشباب هؤلاء الشباب كان عندهم اسلوب جميل ودعوه رحيمه قابلوه وسلموا عليه طبطبوا عليه طيبوا خاطره وضعوا له العطر بداوا يتكلموا معاه وبداوا يذكروا بالله سبحانه وتعالى والجنه والنار والاخره وبعدين فجاه واحد منهم قال له طب ايه رايك ما تيجي معانا جنه الدنيا قال له فين قال له بيت ربنا سبحانه وتعالى فما كان من هذا الشاب الا انه قال له طيب الشاب دوت راح البيت اول ما راح البيت طبعا هو كان متعود قبل كده بقى يخش البيت يسب ويخبط ويشتم ويعمل ويضرب فلو بيخبط امه فتحت له فقالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت له خير يا حبيبي الشر بره وبعيد انت عيان قال لا لا يا امي انا خفيت الحمد لله امال فين يعني الكوكتيل السب والشتم والضرب اللي انت كنت بتعمله قال لها يا ست انا تبت الى الله الحمد لله رب العالمين دخل اغتسل وتوضى ولبس لبس كده نظيف وحط عطر كده وراح المسجد لاول مره ودخل لقاهم بيصلوا صلاه المغرب قام يصلي ورا الامام ومع أول سجدة سجدها لله والله فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا يا سلام مش مسك الختام دوت مات ساجدا بين يدي الله ومن مات ساجدا بعث ساجدا يوم القيامة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد والصواب ومن يرزقنا جميعا حسن الختام سبحان الله كان في المقابل برضه كان في بنت كانت لابسه استرتش كده و- وبضيهات وحاطه مكياجات وعامله شعرها مش عارف ازاي والكلام ده كله وارقى انواع العطور والمكياجات وفجاه البنت ديت وهي ماشيه قابلتها اخت فاضله طيبه مباركه سلمت عليها وبكل لين ورحمه يا جماعه الرحمه حلوه في الدعوه سلمت عليها بكل لين ورحمه قالت لها تأذني لي أختي أستثمر أو أغتنم منك أو أستلف منك ساعة قالت لها تعملي بقى إيه؟ قالت لها نخش بقى جنة الدنيا قالت لها فين؟ قالت لها في بيت ربنا سبحانه وتعالى قالت لها طيب كانت فاضية فدخلت معها المسجد طبعا البنات شافوها بقى هم لابسين اللي لابسه نقاب واللي لابسه خمار ومش عارف ايه لقوا ديت داخله لابسه ستريتش وباضي فقعدوا يبصوا لها فالبنت زميلتها كانت ذكيه جدا البنت اللي قابلتها اللي تدعوها الى الله سبحانه وتعالى راحت نازله اشترت لها حجاب كامل على حسابها رغم انها فقيره وطلعت قالت لها لبسي بس الحجاب ده وقت الدرس وبعد كده خلعيه زي ما انت عايزه عشان ما حدش يضايقك قالت لها حاضر لبست الحجاب ودخلت اتوضت لاول مره تتوضى لله ودخلت صلت المغرب وسمعت درس عن وصف الجنة بين المغرب والعشاء وصلت العشاء وهي خارجة أختنا الفاضلة قالت لها أنا أسفة إن كنت ضيعت ساعة من عمرك لكن حبيت إن أنت تذوقي طعم ولذة الإيمان والطاعة فلو كنت عايزة تقلعي الحجاب اقلعيه ولو كنت عايزة تبطلي الصلاة بطلي بس أنا حبيت أذوقك طعم الطاعة قامت التانية قالت لها إيه؟ قالت لها أبدا والله عمره ما يحصل عمري ما هسيب الصلاة أبدا وعمري ما هخلع الحجاب إلا في اليوم اللي أغن- اللي ألبس فيه أكفان وأنا نازلة إلى قبري وهدعو إلى الله بنفس الطريقة الرحيمة الجميلة اللي أنت دعوتيني بيها وخرجت وهي تحمل هم الدين وكان آخر حاجة عملتها صلت المغرب سمعت درس صلت العشاء طالعة وهمتها أنها تدعو إلى الله بتعدي الرصيف جت عربية صدمتها فماتت ومن مات على شيء بعث عليه شفت الخاتمة الجميلة واحد راجل ما كانش ملتزم وبعدين مرة واحدة الحمد لله ربنا أكرمه والتزم وراجل أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة في يوم من الأيام دخل المسجد لقى الشيخ بيقول درس ولقى الشيخ بيذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال بس هدعو بالحديث ده وخرج يدعو خش على البقال وعلى الجزار وعلى الحلاق وين وفي كل مكان يدعو في يوم من الايام جاله مرض دخل المستشفى يعمل عمليه وكان الدكتور اللي بيعمل له العمليه ده كان بعيد تماما عن طاعه ربنا عمره ما سجد لله سجده فجأة الراجل وهو في البنج متبنج بنج كلي فجأة قام من ال- من من البنج وهو- يا دكتور فقال له ما في ايه عايز ايه هو ظن انه مثلا تعبان وعايز حقنه مسكنه قال له يا دكتور قال له خير قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومات عند هذه الكلمه مسك الختام وماذا اعددت له كان في شاب الشاب دوت حياته كلها كانت معاكسه للبنات قابله شاب طيب فذكره بالله قال له ترضى لاختك ترضى لبنتك ترضى لامك ترضى لخالتك لعمتك ليه تعمل كده يا اخي فهو شاب كان ضخم جدا فابتدى يبكي والتاني كان خايف وهو بيدعوه بس قال اول ما لقيته بكى ابتديت بقى يعني اقول له بقى واذكره بالله والاخره والجنه والنار فقال له يا اخي كل ما في الامر ان انا عايش في فراغ رهيب ونفسي حد يملى الفراغ بتاعي ده يا بدين يا باي حاجه قال له نملى الفراغ ده بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى ونذكرك بالله قال له اديني تليفونك لو اذنت لي اداله تليفونه واتصل بيه مره واثنين وثلاثه والتزم الشاب وتمر الايام واخونا اللي دعاها الى الله سبحانه وتعالى حب يطمئن عليه فراح له البيت خبط على باب البيت فتح له ابوه فبيقول له السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له فين الاخ احمد قال له الاخ احمد حضرتك مين قال له انا فلان الفلاني قال له فلان الفلاني اللي دعيته الى الله قال له ايوه قال له جزاك الله خيرا يا ابني ربنا يجعله في ميزان حسناتك قال له خير يا عم قال له احمد مات اول امبارح يا ابني قال له ازاي قال له مات قال له لكن ابشرك يا ابني انه بعد الفساد اللي كان عايش فيه ده كله حياته كلها كان مقضيها في الصيام وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والبكاء والخشوع ومات وهو ساجد بين يدي الله مسك الختام حقيقة آخر حاجتين عايز أقولهم وآخر مسارين المسارين دول كانوا قريبين مني جدا وأنا كنت قريب منهم جدا كان في رجل حبيته في الله قوي وهو حبني في الله الراجل دوت اسمه عم محمد سعيد كان شغال ترزي وهو اللي كان بيفصل لي اغلب اللبس بتاعي اللي بروح بيه اصلي واخطب بيه الجمعه وكده وكان بيحضر لي خطب الجمعه كلها اللي كنت بخطبها ايام ما كنت بروح حدائق حلوان في مسجد الهدى وبعد كل خطب الجمعه كنت بروح لهم مره في الشهر لازم لازم يعزمني عنده على الغدا يا حاج محمد يقول لي ابدا انا بحب اهل العلم واتمنى ربنا يحشرني وان كنت انا مش عالم بتمنى ربنا يحشرني مع اهل العلم فما تحرمنيش من اكرامي ان انت تيجي تنور لي بيتي وتبارك لي بيتي وناكل مع بعض لقمه وتذكرنا بالله ربنا يجازيه كل خير الراجل دوت كنت أشوفه والله العظيم يا إخوة كنت أتذكر قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كان رجل لين وجميل وبسيط متواضع وكان الرحمة اللي في الدنيا دي كلها كنت بشوفها في قلب الراجل ده كنت بقول له حاج محمد اوعى تغيب خطب الجمعة أنا بخطبها لأن والله العظيم ثم والله انا وانا بخطب ببص في وشك وبحس ان ربنا بيفتح عليا من مجرد نظرتي اليك بحس ان اخلاص بيشع من وش هذا الرجل هذا الرجل في اخر ايامه كنت اشوفه ويقول لي ادعي لي يا حبيبي باللفظ كده ادعي لي يا حبيبي ادعي لي ادعي لي ربنا يحسن ختامي جاله مرض ورم شديد جدا في الكبد واجريت ليه اربع عمليات كان في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى في الأربع عمليات الدكاترة اللي أجروا ليه العمليات بيقولوا رأينا منه العجب كان يسبح في أثناء التخدير من أول عملية لآخر العملية تخدر بنج كلي ولا يفتر لسانه عن التسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى وفي آخر عملية فاضت روحه إلى بارئها ورب الكعبة مجرد ما وصلني الخبر يعني أنا مش هقول إن حسيت إن نور كان في الأرض وانطفى حسيت إن إن إن, إن الدنيا إن حسيت بغربة بعد موت هذا الرجل ربنا يرحمه رحمة واسعة وآخر مثال آه عمي عبد الرازق اللي كنا بنسميه عم رزق عمي هو آه مش أخو أبويا هو ابن عم أبويا هذا رجل كان عجيب كان بيلبس بدلة ويحشي جيوب البدلة أرواح فندان وطوفي وشوكولاتة وطول ما أنا ماشي معاه مفيش طفل يعدي إلا لما يندى عليه يقول له تعالى يا حبيبي ويروح مديله أي حاجة أرواحة شوكولاتة أي حاجة فتعجب أقول له يا عمي أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لي يا حبيبي الطفل لو رضيته ربنا هيرضيك ومفيش حد في الدنيا دي تقدر تراضيه أسهل من الطفل فأنا نفسي ربنا يرضى عني فبحاول أراضي عباد ربنا عشان ربنا يرضى عني والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم الله كانت نماذج عجيبة أوي أوي كانت ناس طيبة بجد كنت قاعد أبص للناس ديت أقول من رحمة ربنا وعدله طبعا يعني إن الناس دي فعلا لازم تموت الميتة دي ناس طيبة وناس عمي دوت مات في حادثة موتوسيكل كان عنده حاجة و80 سنة فوق ال 80 سنة أظن 86 سنة مات حصلت له حادثة موتوسيكل راح المستشفى ورحت زرته أكتر من مرة وفي آخر زيارة قالوا لي مات جلست جنبه أقرأ القرآن جنبه وأبكي وأدعي له وحضرت الغسل بتاعه وغسلته ويعني أو ساعدت في غسله كان وشه منور نور عجيب نور ما رأيت في حياتي حد منور بالمنظر ده وكانت جنازته جميله قوي قوي وكان سبحان الله هو ده الجيل اللي, اللي بيدينا الامل في ان الدنيا ما زالت بخير وبلاد المسلمين مليانه خير وياما في قصص وقصص وقصص وحاجات لا تخطر على قلب بشر لناس ربنا رزقهم مسك الختام انا بحكي الكلام ده ليه عشان ما تشعرش بيأس في زمن الغربه انت شايف فساد حواليك كتير قوي لكن في وسط الفساد ده اخويا وحبيبي واختي الفاضله في ناس طيبين عايشين ما بيننا والله في ناس طيبين كتير عايشين وسطنا لكن عشان الفساد ظاهر قوي قوي احنا بنتخيل ان الدنيا ما بقاش فيها خير الدنيا لسه فيها خير والمسلمين فيهم خير وما فيش حتى حد حتى من اهل الفساد ما نقدر نقول هو ما فيهوش ما فيهوش خير ابدا في خير بس قليل شويه وظيفتنا ان احنا نظهر الخير ده وندعو الناس ديت وصدقني الانسان لما بيلتزم وبيدوق طعم الايمان ولذه الايمان ربنا بيكرمه بيبقى حاجه تانية خالص ده كان حلقتنا الليله دي عن مسك الختام ومش عايزين ننسى الشعار اللي بنرفعه دايما ومش هننساه وماذا اعددت لها فاضل لنا حلقه واحده الحلقه ديت انا هعملها لكم فجاه واتمنى ان شاء الله انها مفاجاه تعجبكم خليها ان شاء الله مفاجاه لبكره اتمنى ان شاء الله ان ربنا يجعلها مسك الختام لدروس مسك الختام جزاكم الله خيرا حبايبي في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام